بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في رساله العبرانيين في اصحاح واحد افكركم باللي قلناه المره اللي فاتت رساله العبرانيين رساله فريده من رسائل بولس الرسول لانه المره دي بعتها لناس كلهم كانوا يهود قبل ما يبقوا مسيحيين ويتعرضوا لاضطهاد شديد وتشكيك في إيمانهم وهل المسيح له المجد اللي أمنوا بيه هو المسيح المنتظر هو المسيح اللي مستنينه اليهود ولا لا وعشان كده جت الرسالة دي رسالة فيها تركيز شديد على العهد القديم وربطه بالعهد الجديد تعتبر قراءة مسيحية عميقة لكل العهد القديم وعشان كده هنلاقي عشرات من الاستشهادات من العهد القديم هيرجع لنا للمزامير والإبراهيم والهارون والملكي صادق وكل قصص العهد القديم معلمنا بولس الرسول هيرجع ويتعامل معاها من منظور العهد الجديد الرسالة دي قلنا كمان أنها تتميز لم تبدأ كعادة بولس الرسول بذكر اسمه والمقدمة المعتادة لأنه كان عاوز يدخل في صميم الموضوع على طول والبعض بيقول يمكن كان نفسه تبقى رسالة تبشيرية لليهود بحيث لو واحد يهودي قرأ الكلام ده يفكر في الإيمان المسيحي ويعيد نظره للمسيحية المرة اللي فاتت ابتدينا بالإصحاح الأولاني خدنا أول آيتين ثلاثة وقلنا أن معلمنا بولس بدأ بمقارنة ربنا يسوع له المجد بالملائكة على اعتبار أنه اليهود يؤمنوا أن في ملائكة ويؤمنوا أنه الناموس سلم بيد ملاك زي ما ذكر أعمال سبعة في عظة القديس استفانوس ان هم استفانوس قال اخذتم الناموس بيد ملائكة مرتبا بيد ملائكة مسلما وبرضه في غلطية ثلاثة معلمنا بولس استخدم نفس المعنى انه ربنا سلم الناموس على يد ملاك فيبدو ان بعض اليهود قالوا لو المسيح له المجد كان ملاك طب ماشي يمشي مع الايمان اليهودي إنما الحقيقة معلمنا بولس اهتم يثبت أن المسيح له المجد أعظم جدا من كل الملائكة هقرأ أول آيتين خدناهم وبعدين نكمل الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منه قلنا الأول معلمنا بولس قال ربنا كلم الناس في العهد القديم عن طريق الأنبياء بأنواع وطرق شتى في الأيام الأخيرة في العهد الجديد كلمنا في ابنه وده أول امتياز في العهد الجديد وأول مجد لينا في العهد الجديد وطبعا فرق كبير قوي بين الله يتكلم من خلال الأنبياء وبعدين يتكلم من خلال ابنه الوحيد وبدأ يتكلم عن الابن فدخل على طول في الموضوع من هو الابن من هو المسيح اللي بيبشر بيه فحط له صفات لاهوتية كتيرة يعني ابتدى يشرح قد ايه المسيح له المجد كإله واضح جدا في كل صفاته فيقول وارثا لكل شيء به عمل العالمين هو الخلق وهو بهاء مجده نور من نور ورسم جوهره والصورة اللي نقدر نشوفها في الله وحامل كل الأشياء بكلمات قدرته ضابط الكل وهو المخلص بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي أظن احنا وقفنا لغاية هنا وعلمنا بولس اهتم من أول سطرين أنه يشاور على المسيح له المجد الكل في الكل ده التعبير اللي بيقوله بولس دايما المسيح له المجد هو, هو الكل في الكل هو الخالق هو ضابط الكل هو المخلص هو الفادي هو أول أصل كل شيء وهو أرض مرجع كل شيء جلس في يمين العظمة في الأعالي في ناس بتتعثر وتقول ما هو كونه يجلس في يمين الآب طب ما يبقى كده في انفصال بين الآب والابن ما تنسوش أن الآب لا يرى ولا يستطيع أحد أن يراه وأن التعبير هنا تعبير مش حرفي لأن الله غير محدود فالغير محدود ملوش يمين وشمال إنما التعبير ده بيقرب لنا المعنى اللي يقصده الكتاب أنه إله حق من إله حق كانوا زمان لما ملك ملك عظيم يبقى قاعد على كرسي العرش يجي ولي العهد راجع كده من مأمورية حرب يقول له اتفضل عن يميني فيجي ولي العهد بكرامة يقعد على يمين أبوه إشارة أنه مجده من مجد أبوه وسلطانه من سلطان أبوه وأن هو ده الوريث الشرعي لكل حال أبوه فجلس عن يمين العظمة لا تعني أبدا أن في انفصال بين الأب والابن ولا تعني أبدا أن الابن أقل من الأب بدليل إيه في سفر الرؤيا يقول من يغلب سأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما جلست أنا في عرش أبي المرة دي ما قالش عن يمين الآب قال في عرش أبي طب هو عن يمينه ولا في عرشه ده يؤكد أن الكلام مش حرف ما ينفعش يتاخد بالحرف لو أخذ بالحرف ما يتفهمش إنما في عرشه وعن يمين العظمة وعن يمينه هي كلها تعني نفس المضمون أن المسيح له المجد له كل المجد إله حق من إله حق نور من نور كل مجد وسلطان الآب للابن والمسيح له المجد شرحها بقى في إنجيل يوحنا بتعبيرات كتير قوي لما قال مثلا كل ما للآب هو لي كل ما للآب فهو لي استفانوس القديس استفانوس وهو بيترجم شاف المنظر ده قال أنا شايف المسيح في يمين العظمة في الأعالي ووشه نور وكان فرحان قوي برضو الكتاب قال ده مش معناه أن استفانوس شاف الآب لأن الآب لا يرى وتعبير معلمنا بولس لا يستطيع أحد أن يرى إنما هو شاف الابن لكن شاف الابن في مجده في جماله زي ما شاف يوحنا في رؤيا واحد المنظر ده سماه يمين العظمة لأن اليمين دايما إشارة للقوة وللسلطة وللتوافق في الإرادة حتى ربنا له المجد فأمثاله لما يحب يوصف لنا في المصير في الأبدية يقول الخرفان اللي يجوا على اليمين غير اللي ياخدهم على الشمال الجداء عن الشمال والخراف عن اليمين يعني اليمين دايما إشارة للمنتصرين جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم بقول لكم هو اعتقاد اليهود كان حكاية أن الناموس مسلم بيد ملاك ده تقليد يهودي وهذا التقليد اليهودي ذكروا العهد القديم العهد الجديد في حاجة اسمها التقليد حتى عند اليهود يعني ايه يعني في مفاهيم وتعاليم مسلمة من جيل إلى جيل ومقبولة حتى لو لم تكن مكتوبة حرفيا في نص العهد القديم منها حكاية الملاك اللي عن طريقه سلم الناموس من الله إلى موسى فتلاحظوا مثلا في وعظة معلمنا القديس استفانوس تلاقوا في عدد 53 7 53 يقول الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه أخذتم الناموس بترتيب ملائكة دي أصلها إيه دي دي مش موجودة في نص العهد القديم بشكل صريح إنما ده تقليد يهودي معترف به وكونه ذكر في العهد الجديد يبقى كده الروح القدس أشار إن دي حقيقة فلأن اليهود عندهم الملاك ده حاجة كبيرة قوي ولو تذكروا ان في طائفة بس يهودية هي المنشقة وكانت لا تؤمن لا بالملائكة ولا بالأرواح ولا بالقيامة اللي هي الصدوقيين وكانوا بالتالي أعداء الفريسيين لأن الفريسيين يؤمنوا بالقيامة والملاك والأرواح ولما تحاكم بولس الرسول لما لقى أغلب الأعداء فريسيين قال لهم أنا فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم فلما قال كلمة القيامة وقعهم في بعض لأن الجماعة الصدوقين اللي قاعدين قالوا ما فيش قيامة الفريسيين قالوا لا في قيامة فبدل لما يمسكوا فيه ويحاكموه وقعوا في بعض إنما هنا إشارة دقيقة أنه إن كان الملاك كان وسيط من الله لموسى أو للعهد أو للشعب في استلام الناموس ودي يعني حاجة كبيرة قوي في عينين اليهود شايفينها لا احنا بقى عندنا في العهد الجديد لا عندنا لا ملاك ولا نبي ولا رئيس أباء ولا أي حد احنا عندنا المسيح له المجد بنفسه عندنا كلمة الله ذاته عندنا إله حق من إله حق ابن الله بنفسه فبيقول بمقدار صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم اسم هنا بمعنى رتبة يعني إذا كنا هنحط الحكاية رتب ده في فرق كبير قوي بين المسيح له المجد وبين أي ملاك وأي رئيس ملائكة يبقى هو في سطرين في الأول قارن بين المسيح والأنبياء وقال الأنبياء دول واسطة نقل كلمة الله في العهد القديم أما المسيح له المجد فمن خلاله تكلم الله معنا في العهد الجديد ونقل بقى على المقارنة بين المسيح والملائكة نشوف هيقول ايه لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا طبعا هنا معلمنا بولس بيكلم ناس يهود في الأصل فلازم يستدل على كل اللي هيقوله من العهد القديم وأكتر حاجة يحبوها اليهود وحفظنها المزامير ويمكن أكتر سفر تنبأ عن المسيح هو سفر المزامير لدرجة أن اليهود عندهم حاجة اسمها المزامير المسيانية يعني إيه؟ يعني المزامير الخاصة بالمسيح هم فاهمينها كده لما كانوا يشرحوها حتى من قبل مجيء المسيح له المجد يشرحوها كده الكلام ده ما ينطبقش على الشخص العادي ينطبق على المسيح بس اللي لسه جاي فهم فاهمين كده وعلى هذا الأساس هيبني معلمنا بولس الرسول شرح هيقول لهم مش انتوا بتقولوا مزمور التاني ده بتاع لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل قام ملوك الأرض على الرب وعلى مسيحه مش انتوا ده بتاع المسيح طيب ما هو المزمور ده بيقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك لو سألت واحد يهودي مين اللي بيتكلم يقول لك الله طيب بيكلم مين يقول لك بيكلم المسيح المسيح طب لغاية كده كويسين لغاية كده متفقين فهنا معلمنا بولس يقول ايه مين من الملائكة الله حين خاطبه قال له انت ابني ما حصلتش ومش هتحصل لان مفيش ملاك ابن لله بالمعنى الحرفي بتاع ربنا يسوع له المجد هو الوحيد النور من نور والإله حق من الحق الباقي كله خلائق حتى الملائكة مخلوقات وفي فرق كبير قوي بين الخالق والمخلوق المسيح له المجد مش مخلوق مولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إنما مش مخلوق لأن لو قلنا مخلوق يبقى له زمن يبقى له بداية المسيح له المجد ملوش بداية ملوش زمن لأنه إله حقيقي إله حقيقي يعني أزلي يعني بلا بداية أنت ابني أنا اليوم ولدتك حتة بقى اليوم ولدتك دي اتقال فيها كتير قوي القديسين قالوا فيها كلام جميل وكلام كتير نقول بعضه بعض القديسين الأوائل قالوا اليوم دي تعود على الأزلية أنا اليوم ولدتك ده ده إشارة من الآب للابن إنه مولود قبل الزمن فكلمة اليوم دي كلمة مفتوحة مقصود بيها أنت ابني من قبل أن يوجد زمن خدوها بالمعنى ده يعني المسيح له المجد مولود من الآب في الأزلية بعض القديسين فهموها بطريقة تانية قالوا لا لما تجسد المسيح له المجد وبقى وسط البشر الصوت جاي من السماء بيقول له أنت ابني أنا اليوم ولدتك كأنه بيقول له أنا اليوم ولدتك ابنا للبشر أنت ابني من الأول أنت ابني من الناحية اللاهوتية إنما النهاردة في التجسد أنت بقيت ابن البشر فأنا اليوم ولدتك من العدل أنا اليوم ولدتك ابنا للإنسان إنما أنت ابني من الأول فقالوا الإشارة دي على التجسد في قديسين كمان خدوا معنى ثالث قالوا إيه متى ظهر لاهوت المسيح في أوضح صوره حين قام المسيح لما المسيح قام أعلن لاهوته تماما قبل كده كان في تشكك كان في تردد كان في يعني ربنا يسوع نفسه بيخفي لاهوته كتير لما بعد القيامة قال لهم قولوا زي ما انتوا عاوزين اذهبوا واكرزوا للخليقة كلها انما هو نزل من على التجلي قال لهم ما تحكوش لغاية ما قوم من الأموات لأنه مع قيامة الأموات احكوا براحتكم فقالوا أنت ابني أنا اليوم ولدتك دي عايدة على يوم قيامة المسيح حين قام المسيح كأن الأب بيقول للابن أنت ابني والنهاردة بس ولدتك يعني كأني أعلنتك للعالم كله أظهرتك ابن حقيقي لأبوك لأنه مفيش بشر في الدنيا يقدر يقوم الموت لوحده العجيب أن طقس كنيستنا ده جميل قوي كنيستنا القبطية تاخد المزمور ده وترصع بيه قداس عيد الميلاد وهو نفسه تاخده وتحطه في قداس عيد القيامة عشان من كتر جمال الآية دي كأننا في عيد الميلاد بنراجع المفهوم أنت ابني يعني المسيح مولود من الآب قبل كل الدهور ومولود من العذراء مريم في ملء الزمان فتحط الكلام ده كله أنت ابني أنا اليوم ولدتك وفي يوم عيد القيامة تحط المزمور برضه ليه؟ عشان لما نقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك نفتكر أن المسيح له المجد ظهر في مجد لاهوته وظهر كابن وحيد للآب حين قام من الأموات وبدأ الخليقة الجديدة والولادة الجديدة لكل البشرية بعد كده فيبقى شوفوا مزمور واحد مليان أعماق قد إيه والكلام ده قالوه قديسين كل قديسين اتفقوا على معنى من الثلاثة دول على العموم في كل المعاني دي في الآخر احنا متفقين ان أنت ابني تؤكد أن المسيح له المجد له خصوصية غير كل البشر غير كل الملائكة غير كل الخلائق طبعا دي مش جت بس في المزمور دي في العهد الجديد مذكورة بتكرار مثلا في يوم عيد الغطاس برضو نفس الكلام الصوت جه من السماء يقول ايه هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت في يوم عيد التجلي نلاقي ايه هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا الالحاح على الفكرة دي ان الاب بيقول ويعلن للاجيال ان المسيح ابن وحيد ابني تخلينا نفهم ان في فرق كبير بين بنوة المسيح للاب وبين بنوة اي حد للاب يعني احنا النهاردة بالنعمة اسمنا اولاد ربنا ولما بنصلي بنقول ابانا الذي يعني احنا بنخاطب ربنا كأب هل ده معناه ان احنا تسوينا بالمسيح بالظبط لا ليه احنا خدنا البنوة دي بالتبني يعني احنا مش ولاد ربنا بالطبيعة لا احنا ولاد البشر بالطبيعة احنا بني آدم بالطبيعة انما ربنا انعم على آدم ونسله ان هم يبقوا ولاد ربنا ولما آدم عمل اللخبطة دي نزل عن الدرجة دي رجع المسيح له المجد ردها لنا تاني بالتدبير اللي عمله ورجعنا تاني نخاطب الآب أبانا إنما هيفضل بنوتنا للآب تبني تبني يعني إيه؟ يعني مش بنوة طبيعية بنوة مكتسبة بنعمة الله أنعم علينا بالبنوة قال لنا أنتوا ولادي طب كتر خيرك يا رب عشان كده كل مرة نقول أبانا الذي نقول له ما نستاهلش نقولها يا رب اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يعني احنا ما نستهلهاش حكاية أنت ابني دي اه احنا ولادك دي أما المسيح له المجد فده الابن الوحيد والابن الحقيقي ليه؟ لأنه من نفس جوهر الآب لاهوت واحد ألوهية واحدة زي النور اللي خارج من الشمس النور اللي خارج من الشمس ما ينفعش أبدا تقول عليه أنه ده غير مولود من الشمس حاجة خاصة بيها لكن ما تقدرش تسويه بأي نور تاني في الدنيا حتى لو كان انعكاس هذا النور يعني في نور منعكس لكن في نور طبيعي طالع من الشمس حتى بنسميه نور طبيعي وفي حاجات مش طبيعي إذا في فرق كبير قوي في كلمة استخدام كلمة البنوة حتى الملائكة قد يلقبوا أحيانا بأبناء الله ممكن الملائكة يلقبوا بأبناء الله موجودة برضو في العهد القديم لكن كل ده ما يجيش جنب كلمة أنت ابني فهنا معلمنا بولس يقول لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك يبقى بنوة المسيح للآب امتياز خاص ليس لأحد أن يشاركه فيه أبدا برضو ممكن نبسطها ونقول إيه افرض أنت أب وبعدين عندك ابن وحيد من صلبك من صلبك ده الوريث الوحيد وبعدين ابنك ده حب شوية اصحاب ملهمش اهل ملهمش اب ملهمش اصل او يعني اصلهم تعبان وناس غلابة عيال يعني ملهمش حد يصرف عليهم فراح جاب الولاد دول وقال لابوه انا عاوزهم يبقوا اخواتي ويبقوا ولادك فهو قال له طيب ماشي هيبقوا ولادي ويبقوا اخواتك هيفضل ابنه اللي من صلبه ابنه الوحيد بمعنى انه ده الوحيد اللي من صلبه طب بقيه الولاد هيقولوا له يا بابا ماشي وهيبقوا اخواته كويس وهيورثوا معاه ده من كرمه ومن ذوقه ومن محبته انما كلهم داخلينها برضو ايه داخلينها جديد داخلينها بالتبني بالنعمة هو ده امتياز العهد الجديد أن المسيح له المجد أحبنا وأخذ الذي لنا وأعطانا الذي له قال انتوا ايه قلنا له احنا ولاد بشر ولاد بني ولاد آدم بني الإنسان قال خلاص أنا هبقى أنا زيكم هبقى أنا كمان ابن الإنسان طب هتدينا ايه قال هديكوا بقى تبقوا انتوا ولاد ربنا زي ما قالها واحد من القديسين صار ابن الله ابنا للإنسان لكي يجعل ابن الإنسان ابنا لله فاهمين الحكاية؟ يبقى ما كانش ممكن الواحد يرجع يقول له يا رب أنت أبويا إلا لما المسيح له المجد جه الابن الوحيد وأشركنا معه في البنوة أشركنا معه عشان كده تلاحظوا إيه لما نقول أبانا الذي لازم نختمها بكلمة إيه أبانا الذي في السماوات بالمسيح يسوع ربنا يعني انت بقيت ابونا عن طريق ابنك الوحيد لاننا بقينا تبعه بقينا اعضاء في جسده بقينا اخواته بحكم تجسده فبقينا نقول لك ابانا الذي في السماوات انت ابني انا اليوم ولدتك الايه دي ان كانت طبعا تخص المسيح له المجد وحده بالنعمه ممكن تنطبق علينا ازاي ما هو الطبيعي بالنسبة لربنا يسوع نكتسبه احنا كبشر بنعمة ربنا النهاردة لما واحد يتعمد يجي صوت من السماء يقول له ايه يلا سيدي انت النهاردة ايه انت ابني وانا اليوم ولدتك ليه لان يوم ما تتعمد انت ما بقيتش بني ادم عادي انت بقيت ابن الله مش ربنا يسوع قال كده إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله المولود من الجسد جسد والمولود من الروح وروح فإذا حتى النبوة الجميلة دي اللي تخص ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وحده تنطبق علينا بنعمته يوم ما بنتعمد يوم ما بنتعمد تنطبق علينا لأن في معموديتنا قيامة مع المسيح ما احنا كمان يوم ما بنتعمد بنموت ونقوم مع المسيح فلما بنقوم بنقوم خليقة جديدة بنطلع من المعمودية ناس غير الناس بنطلع بشر غير البشر بنطلع خليقة جديدة ولادة جديدة فالولادة الجديدة دي مصدرها ايه مصدرها السماء فيجي الصوت من السماء يقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك وأيضا ده هيبتدي بقى ويقول وأيضا ليه هيدينا سلسلة من الآيات اللي جاية في المزامير في العهد القديم كلها بتشاور على كرامة الابن الوحيد وعلى مركز الملائكة بالنسبة له عشان يورينا ويوري لليهود في الأصل قد إيه فرق كبير قوي بين ربنا يسوع له المجد وبين الملائكة طبعا الكلام ده مناسب جدا النهاردة للجماعات اللي زي شهود يهوى اللي بدأ رجعت تدعي ان المسيح قد يكون رئيس ملائكة او الملاك ميخائيل او الكلام ده طبعا ده اجمل رد عليهم عبرانيين واحد وايضا هيجي مزمور تاني يقول ايه تلاقوا مزمور 89 انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا صحيح دي اتقالت ربنا له المجد قالها لداود النبي وهو بيوعده بسليمان بيوعده ان ابنك يورث بعديك انما وهو بيقول له كده كان يقصد مش بس سليمان لانه سليمان ده هيعيش يومين ويمشي انما كان كلام المسيح واضح انه بيشاور على الابن الوريث اللي يدوم ملكه الى الابد لان المسيح له المجد جاي من نسل داوود فيقول وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا هل دي اتقالت على ملاك اتقالتش على ملاك أبدا مفيش ملاك في العهد القديم جاء ذكر إن ربنا قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك أو اتقال له أنا أكون أبوك وأنت تبقى ابني وأيضا أيضا يعني خد كمان متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله استنوا بقى دي آية عاوزة شرح وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم من هو البكر البكر أحد ألقاب ربنا يسوع له المجد ليه لسه شارحين هو الابن الوحيد لله إله حقيقي من إله حقيقي نور من نور لكنه لأنه خد طبيعتنا وبقت طبيعة خاصة بيه وبقى واحد مننا بقى بالنسبة لنا أخونا البكر أو أخونا الأصل فبقى اسمه البكر هو بكر الراقدين هو أول واحد قام وهنقوم على حسه لكن هو هو البكر والبكر أحيانا تفهم بمعنى الأصل لأنه أصل كل الخليقة به كان كل شيء يعني أنت ممكن تقول إيه يعني هل المسيح ينفع يتقال بكر كل الخليقة طبعا الكتاب قال كده وهنا بمعنى ايه انه اصل كل حاجة زي ما تقول ايه المهندس ده اصل المشروع هو لما نقول اصل المشروع معناه طوبة في المشروع لا مش معناه انه هي حتة من المشروع انما بداية كل حاجة هو اللي خطط هو اللي دبر هو اللي عمل فالمسيح له المجد هو البكر البكر طبعا دي تدينا إحساس جميل قوي إن إحنا لينا في المسيح له المجد تعرفين حتى بطبيعة الأسر تلاقي الأخ الأكبر أو البكر ده العيال اللي طالعة وراه كلها بتبص عليه ليه؟ هو اللي دخل الدنيا الأول هو اللي فاهم هو اللي عارف كل حاجة فبتلاقي إن في نوع من التقليد الطبيعي يقلده البكر ده لأن هو اللي عارف فربنا يسوع قصد المعنى ده قصد أن يكون بكرا بين إخوة كثيرين زي ما هيشرح لسه في عبرانيين اثنين وهو اللي يدخل على الموت كبكر وهو اللي يقوم من الموت كبكر لأول واحد يموت بالطريقة دي أول واحد يقوم بالطريقة دي أول واحد يموت وما يغلبوش الموت ويقوم كبكر للقيامة ويصعد كبكر وكل دي بقى احنا هنمشي الرحلة دي هنموت وهنقوم وهنروح السماء كل ده وراه ماشيين وراه لأنه صار لنا بكرا فحين دخل البكر إلى العالم دي مقصود بها إيه لما المسيح دخل عالمنا طب هو دخل إمتى في التجسد لما اتولد المسيح وإن كان كثير من القديسين قالوا هو يقصد أيضا أيضا متى أدخل البكر مش بس على دخوله الأولاني في العالم على كمان ايه مجيئه التاني ما هو المسيح دخل عالمنا بشكل منظور في, في تجسده لما اتولد من العذراء وبعدين وهو سايب العالم قال أنا هفضل معاكم ها أنا معكم بس مش بشكل منظور لكن هيدخل عالمنا تاني بشكل منظور في نهاية الأيام يجي على السحاب والكل يشوفه في الحالتين متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله دي هتلاقوها في تثنية 32 وفي مزمور 97 وهنا بقى نتعجب انه ربط الآية دي ولتسجد له كل ملائكة الله بدخول المسيح عالمنا لأن كان تفسير اليهود كده تفسير المسياني كده ان لما المسيح يجي الدنيا هيتقال له او هيتقال فلتسجد له كل ملائكة الله احنا ما زلنا معلمنا بولس بيشرح الفرق بين المسيح والملاك المرة دي الفرق بقى كبير قوي ده المسيح هيدخل العالم والملائكة كلها تسجد حين يدخل العالم تسجد خشوعا وعبادة ورهبة من هذا الذي يدخل العالم يبقى ازاي يطلع ملاك بقى ملاك ازاي ان كان يتقال عليه ولتسجد له كل ملائكة الله وهو داخل العالم وبعدين كلمة يدخل العالم دي كلمة جميلة مش يقول بقى يتولد لألا لما يقول يتولد حد يفتكر انه لما يتولد بيتوجد لا هو موجود من الأول إنما هو موجود منذ الأزل لكن ما كانش جوه العالم بشكل منظور به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس إنما مش شايفينه لما أدخل البكر يعني دخل المسيح عالمنا لما دخل هنا معناها إيه أن ربنا يسوع له المجد بيستخدم تعبير دخل وخرج يقول إيه خرجت من الآب وأتيت إلى العالم خرجت من الآب دي يعني إيه يعني مولود من الآب زي النور اللي طالع من الشمس ودخل الأرض واخدين بالكم هو خارج من الشمس من آلاف السنين بدون زمن من ساعة ما كان في شمس كان طالع منها نور إنما النور ده وصل الأرض في زمن في معاد في تاريخ فحكاية خرج ودخل يعني إيه يعني المسيح له المجد المولود بلا بداية من الآب دخل عالمنا في الزمن وأصبح في معاد لدخوله احنا بنعيد بميلاد المسيح له المجد في معاد في يوم لأن المسيح ولد تحت الآلام مثلنا كابن للبشر إن كان الآلام بمعناها الوجع يعني في معاد في ملء الزمان متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله يبقى استخدم كلمة دخوله عشان يأكد أنه موجود من الأول واستخدم كلمة البكر عشان يورينا أن احنا لينا فيه كتير واستخدم كلمة إلى العالم وكلمة أيضا في الأول عشان يشاور على المجيئين المجيء الأول مجيء المسيح بتجسده من أجل الفداء والمجيء الثاني اللي احنا لسه مستنيينه من أجل نهاية العالم والدينونة الأبدية في الحالتين النبوة بتقول إيه وليسجد له كل ملائكة الله طبعا احنا حضرنا المجيء الأولاني يعني إيه يوم عيد الميلاد بنهتف مع كل الملائكة ونقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام ما هو ده وليسجد له ملائكة الله ما هم الملائكة حين ولد المسيح له المجد سجدوا سجدوا وعشان كده تلاحظوا ان احنا عندنا لحن جميل في عيد الميلاد نقول ايه قدموا له هدايا نتكلم على المجوس ذهبا ولبانا ومرا ساجدين له مع البقية بقية يعني ايه يعني كل الملائكة اللي بيسجدوا له كمان المجوس دريانين وبيسجدوا له والرعاة كمان بيسجدوا له ليه حين أدخل البكر إلى العالم يقال ولتسجد له كل ملائكة الله فاحنا كلنا بنسجد للمسيح المولود من الآب قبل كل ظهور ومن العذراء مريم في مثل هذا اليوم واخدين بالكم بالمعنى وعن الملائكة يبقى ادانا ثلاث آيات من العهد القديم من المزامير يشرحوا لنا كرامة الابن ومجده قياسا بالملائكة أنت ابني أنا اليوم ولدتك أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا ولتسجد له كل ملائكة الله دول ثلاث نبوات تؤكد أن المسيح إله مش ملاك وأن الملائكة بيعبدوه طب هم الملائكة إيه بالظبط يقول وعن الملائكة يقول ده كل ده بيجيب من العهد القديم لأنه بيكلم ناس يهود في الأصل الصانع ملائكة رياحا وخدامه لهيب نار يعني إيه؟ يعني من هم الملائكة؟ هما أرواح رياح أو أرواح في اللغة الأصلية كانت كلمة واحدة فربنا يسوع له المجد هو نفسه الصانع ده هو اللي عاملهم ازاي يا يهود ازاي يا جماعة تتصوروا ان المسيح ملاك وهو الصانع ده هو اللي عاملهم والملائكة مجرد أرواح صنعها المسيح بقدرته بيده يعني مش عاوز يقول ان الملاك حاجة قليلة لا ده الملاك حاجة كبيرة قوي أرواح زي ما يختم الإصحاح يقول أرواح مرسلة للخدمة لكن مع مع عظمة الأرواح دي ما تجيش حاجة جنب الأصل جنب اللي صنع الأرواح اللي هو ربنا يسوع له المجد وخدامه لهيب نار هتلاقوها في مزمور 104 تلاحظوا أغلب الاقتباسات من المزامير لأن اليهود كانوا حافظين مزامير وكانوا يعتقدوا جدا في كلام المزامير وإشارتها للمسيا الآتي حكاية خدام لهيب نار دي ناخدها بقى بمعنى روحي كده تأملي يعني إذا كنا نحسب نحن كخدام للمسيح هو في الأصل عاوزنا نبقى إيه لهيب نار يعني اللي يخدم ربنا يبقى شعلة من النار قال كده في سفر زكريا عن رئيس الكهنة ساعتها أليس هو شعلة منتشلة من النار يعني ربنا عاوز الواحد فينا لما يخدمه يبقى ملتهب يبقى حار في الروح يبقى نقي نقاوة النار يبقى بيحرق الخرق الخطية بكلمة ربنا اللي على لسانه خدامه لهيب نار كل اللي بيخدموا فيكم يحطوا الشعار ده قصادهم انت بتخدم ربنا ربنا عاوزك لهيب نار مش عاوزك بارد مش عاوزك مطفي مش عاوزك مليان شوائب عاوزك لهيب نار ما تسيبش حاجة غلط في حياتك ما تسيبش البرودة تدخل قلبك ما تسيبش انطفاء الروح لا تطفئ الروح خليك شعلة خليك لهيب نار لأنه من الأصل قال عن الملائكة اللي بيخدموه الصانع ملائكته أرواحا وخدام لهيب نار يقولوا كلمة خدام وكمان في أصلها اليوناني تنطبق أكثر على خدام الليتورجية يعني خدام المذبح أو الكهنة أو كل اللي بيقربوا في خدمة ربنا كل دول المفروض يبقوا لهيب نار وأما عن الابن رجع تاني شوفوا عمال يتكلم عن الملائكة وعن الابن وعمال يوضح الفرق ركز على الابن البكر المسيح له المجد ورانا قد ايه لاهوت كامل وعظمة ومجد وبعدين شاور لنا عن طبيعة الملائكة كأرواح رجع تاني للابن يقول وأما عن الابن تيجي آية تانية من المزمور كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك أظن كلكم حافظين المزمور ده مزمور 45 من أجمل المزامير وأوضحها في الكلام عن المسيح مزمور مسياني يركز على المسيح ليه بيخاطب المسيح نفسه بيقول له كرسيك مش يا مسيح ومش كرسيك يا أي حاجة يا الله طب هتقول ما يمكن بيخاطب الآب مش الابن لا كمل الآية تعرف أنه بيخاطب الابن يقول إيه أحببت البر وأبغضت الاسم من أجل ذلك مسحك الله يبقى هو بيخاطب مين كان بيخاطب المسيح بيخاطب الابن بيقول له كرسيك يا الله إلى ظهر الدور من أجل ذلك مسحك الله هنشرح هنشوف الحتة دي تمشي ازاي إنما هنا كرسيك يا الله الخطاب للابن والم... واليهود كانوا فاهمين كده الواحد يتعجب فاهمين كده وما امنوش بالمسيح ازاي مفيش اوضح من كده برضو كنيستنا الحلوة كل الحاجات دي ليها صدى جواها صدى طقسي يعني ايه تاخد المزمور ده تقوله امتى تقوله يوم الجمعة العظيمة وتقوله بلحن طويل مهيب كله خشوع كله رهبة كله حزن ممزوج بالفرح قدام صليب المسيح عشان تقول له ايه كرسيك يا الله اخيرا عرفنا كرسي الملك بتاعك كنا فاكرينك هتقعد على عرش زي الملوك الارضيين اتاري انت اردت ان تملك على خشبه فطلع كرسيك هو الصليب كرسيك يا الله او انت بالصليب استحققت الكرسي والعرش الابدي الى الابد ان تملك على كل البشر كرسيك يا الله الى ظهر الدهور قضيب استقامه قضيب ملكك يعني انت ستملك بقضيب مستقيم بعصا من حديد تطرد الشياطين وتخرب مملكتهم إذا الآية دي نسيانية بتتكلم عن المسيح طب نادت على المسيح وقالت له إيه ما قالتش المرة دي البكر ولا قالت حتى الابن قالت بشكل أكثر صراحة كرسيك يا الله يبقى الإشارة دقيقة وواضحة ومن العهد القديم أن المسيح الآتي المسيح المنتظر هو الله بالحقيقة إله حقيقي كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك يعني أنت ستملك يا رب بالاستقامة ستملك بقضيب لكن القضيب ده كان أصل كل ملك يمسك صولجان كده يمسك قضيب فاكرين في قصة أستير كان الملك جوزها لو ما عملش العصاية كده وشاور عليها ما تدخلش أو يموتوها لأنها دخلت بدون استئذان إنما لما يلمس رأسها أو يشاور عليها بالقضيب اللي في ايده يعني بيصرح لها بالدخول فأصبح المسيح له المجد ماسك قضيب ملكه هو صليبه ليه؟ بالصليب قضى على كل أعدائه بالصليب اشترى كل أولاده بالصليب فتح ملكوته فأصبح علامة ملكه فاسمه قضيب استقامة هو قضيب ملكك عشان كده احنا بنفتخر بالعلامة دي ليه؟ دي علامة الملك بتاعنا ده قضيب ملكه فاحنا ان كنا نتمسك بالصليب نملك ايضا معه كنا نتألم معه نتمجد ايضا معه وبعدين المزمور يكمل في التأمل في المسيح وجماله مزمور من العهد القديم كتبه داود قبل المسيح بألف سنة وبيوصف المسيح كأنه واحد من التلاميذ الاثناشر يقول له أحببت البر وأبغضت الإثم بتحب الصح مفيش فيك حاجة غلط أبدا أحببت البر كل حاجة حلوة فيك بتعلم بالبر وبتعمل البر كل تعليم قاله المسيح عمله وعاشه كل حاجة صح وريها لنا ورانا شكل الإنسان الكامل اللي احنا كنا شايفين مش ممكن يبقى في حد كامل وأبغضت الإثم تكره الشر من أجل ذلك مسحك هذه الكلمة بقى بتاعت المسيح مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك وشركائك مسحك يبقى مع كونك إلها أنت مسحت مسحت يعني إيه ما هو لن يمسح إلا حين يتجسد يبقى إنسان لا هيتمسح إزاي بالزيت إلا لما يبقى له راس وجسم عشان بتجسده يبقى ابن للبشر فيمسح لأن كلمة مسيح كانت تنطبق على كل من يمسح بزيت المسح الملك النبي الكاهن كان ممكن يتسمى مسيح الرب فازاي وهو بيقول له أنت هو الله وكرسيك إلى ظهر الدهور وبعدين مسحك الله يبقى لازم يتجسد ويبقى واحد مننا عشان يعلن عنه كمسيح الرب مسحك الله إلهك إلهك دي تلخبط تلخبط ناس يعني مش إحنا بمعنى إيه مش هو الله كيف يقال عن الآب إلهه كان ممكن يقول مسحك الله أبوك ما احنا عارفين ما هو لسه قبلها بيقول له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك أنا أكون لك أب وأنت تبقى لي ابن قال طب ما انتوا فهمتوا حكاية الأب والابن خلاص عايزين نفهمكم حاجة تاني انه بحكم تجسده ولانه بقى واحد من البشر بالتجسد ولانه بقى وسطينا كبكر بين اخوه كثيرين يجوز ان يقال ان الله اله ايه المشكله برضو احنا بسطناها مره بمثل وقلنا ايه لما يكون ابنك بالجسد دخل فصل في المدرسه وانت مدرس الفصل لما تدخل الفصل كمدرس يقول لك يا بابا ولا يقول لك يا استاذ يصح يقول لك يا استاذ مع انك انت ابوه لكن بدال وسط الولاد الباقيين انت الاستاذ لان هنا لقب اخر يناسب وجوده وسط التلاميذ الباقيين لكن ده لا يقلل ابدا ولا يلغي ابدا انه في نفس الوقت انت ابوه لكن دي مش وقتها فالله إلهك تحل لنا إشكال لما واحد يسأل ويقول إزاي المسيح يقول إلهي إلهي لماذا تركتني وإزاي بعدها أو قبلها يقول يا أبتاه هو إلهه ولا أبوه هي هي هو يا أبتاه طبعا الابن الوحيد يخاطب أبوه يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا, ما لا يعرفون ماذا يفعلون وفي نفس الوقت بحكم تجسده كابن للبشر يقول له إلهي يجي بعد القيامة يقول لمريم إيه يقول لها روحي لإخواتي قول لهم إني صاعد إني ذاهب صاعد إلى أبي وأبيكم أبي بطبيعته وأبيكم بالنعمة بالتبني وإلهي وإلهكم إلهكم دي طبيعية إحنا طبعا بنقول له يا رب أنت إلهنا إن إحنا طبيعة غير طبيعتك إنما هو كمان يقول إلهي بحكم تجسده لأنه بقى واحد مننا فمسحك الله إلهك يعني صار الله لك إلها لأنك تجسدت وصرت ابن للبشر بزيت الابتهاج أكثر من شركائك يعني ما فيش حد في التاريخ يستحق هذا اللقب بالحقيقة زي مسيحنا صحيح شاول اتسمى مسيح الرب داود اتسمى مسيح الرب سليمان اتسمى مسيح الرب كهنة العهد, العهد القديم كانوا يتسموا مسحاء إنما لا لا كل دول كوم وهذا وحده مختلف عن كل البشر أكثر من كل من سبقك ومن كل بشر ومن كل خليقة ليه؟ لأنك أنت مش خليقة أنت الابن الحقيقي بالكلمة ابن الحقيقي وكلمة الله بالحقيقة بالتجسد مسحت كإنسان وبقيت مسيح الرب لكن مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك زيت البهجة أو زيت الابتهاج إشارة للامتلاء بالروح القدس المسيح له المجد كل اللاهوت فيه يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ادينا رب من اللي جواك ادينا من روحك محدش فينا هيجيب آخر المسيح له المجد إنه ملوش آخر ملوش آخر كإله إنما إحنا بناخد من خلاله بنغرف من جواه نقول له ادينا رب من روحك امتلئوا بالروح طب هنمتلئ بالروح ازاي خدوا من المسيح قربوا من ربنا يسوع له المجد واشبعوا منه لأنه فيه كل الملء يعني كل ملء اللاهوت جوه المسيح إنما احنا ناخد من روحه من زيت البهجة عشان نبقى مسيحيين وده اللي بيحصل لنا بقى بزيت الميرون زيت الروح القدس يدهن الإنسان يمسح الواحد فينا عشان يبقى هو كمان مسيح الرب ممسوح مسيحي بس من ملئه من فضلة خيره من غناه نحن نأخذ وأنت يا رب لسه الكلام لمين للمسيح له المجد يبقى قال له البكر وقال له الابن وقال له الله وقال له يا رب كل الخطاب ما زال للابن عشان يورينا قد ايه الابن الكلمة أعظم جدا من كل الملائكة وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك برضو الكلام للمسيح هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير هتلاقوها في مزمور 102 لكن أنت أنت وسنوك لن تفنى أنت أنت يعني أنت هو أنت وعارفين أنت دي أصلها إيه في اللغة العبرية أو أنت هو زي أنا هو أنا هو اللي هي أهيأ لما موسى سأل ربنا قال له قال له اسمك إيه هنزل أقول لهم العبرانيين قابلت ربنا هيقولوا لي اسمه إيه لازم يكون عندي جواب قال له قول لهم يهوى أيام أنا هو فبقت الناس تقول له أنت هو أنت هو الكل في الكل أنت هو الموجود أنت هو الكائن أنت هو الأزلي أنت هو الأبدي أنت هو ضابط الكل أنت هو الخالق أنت هو المدبر والمسيح يقول كده أنا هو نور العالم أنا هو القيامة والحياة أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو خبز الحياة أنا أنا هو الراعي الصالح فهو يعلن عن نفسه كإله بأنا هو واحنا نشهد للاهوته بكلمة أنت هو فنقول له أنت هو أنت يعني إيه أنت لا توصف مهما وصفنا وقلنا هتفضل أنت هو إيه أنت يعني إيه مش عارفين نجيب لك أخ مش عارفين نوصف جمالك مش عارفين نعبر عن كل ما فيك أنت هو أنت يعني الله لا شبيه له ولا مثيل له ومهما حاولنا نبسط احنا بنتكلم في إله غير محدود لا يوصف عبر لنا عما فيه وكشف لنا عن أسراره لكن مين فينا هيجيب كل ما فيه ما ينفعش فأصبح التعبير أنت هو أنت يعني الذي لا يعبر عنه ما لم تره عين ما لم تسمع بأذن ما لا يخطر على بال إنسان أنت هو أنت برضو يجي معاه نفس الفكرة بتاعت أنت هو أنت أمس واليوم وإلى الأبد يعني إيه يعني يا رب أتريك أنت المسيح له المجد اللي خلقت الدنيا دي كلها وإحنا ما كناش فاهمين وأنت اللي كلمت أبائنا أنت اللي ظهرت ليعقوب أنت اللي ظهرت لسليمان أنت اللي اتكلمت ومشيت مع إبراهيم أنت اللي متعت موسى بحضورك أنت اللي بروحك نطقت في الأنبياء أنت اللي تجسدت وجيت في وسطينا أنت اللي صلبت بسب... عشاننا أنت اللي صعدت للسماء أنت اللي بتعد لينا مكان أنت تصنع بنا ولنا كل شيء أنت في الآخر سنراك وجها لوجه أنت أنت هو هو أمس واليوم وإلى الأبد من الأول للآخر مفيش غيرك شوفوا معلمنا بولس ربنا كشف له عمق لاهوت المسيح سر اللاهوت لأنه هو ده أهم عقيدة في المسيحية المسيح بالنسبة لنا هو الإله المتجسد نور من نور إلى حق من إلى حق ولكنه أيضا تجسد وتأنس وحل بيننا ورأينا مجده وجاء ليفدينا ويخلصنا أنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك هنا أول آية جت في التكوين في البدء خلق الله يطلع بقى مقصود بيها أن المسيح هو اللي خلق والسماوات هي عمل يديك هي تبيت كل الخلائق قد تباد المنظورة بالذات مش كده هي تبيت ولكن أنت تبقى أنت لا ما بتمشيش يا رب كل اللي احنا شايفينه بعينينا له نهاية الأمور التي ترى وقتيا أما التي لا ترى فأبدية أنت تبقى كلها كثوب تبلى برضو حتة تأملية جميلة عندك إيه شغلك صحة تبلى فلوس تبلى كرامة تبلى مركز بيبلى محبة الناس برضه هي مع الأيام كل واحد بيروح لحاله كل ما في هذه الحياة كثوب يبلى يعني ايه بتشتري فستان جديد وبدلة جديدة في الأول تبقى منبهر بيها ومبسوط بيها بعد عشرين سنة مركونة بقى مركونة في الدولاب كثوب يبلى معنى عميق وجميل ايه في الحياة لا يبلى إنما أنت تبقى مسيح له المجد يفضل باقي إلى آخر الدهور كرداء تطويها فتتغير يعني ربنا يعمل السماء والأرض كده يلفهم لفة بعدين يعمل لنا سماء وأرض جديدة بالبساطة دي كرداء تطويها فتتغير تعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة ما هو وعد بكده قال اللي انتم شايفينه ده هن هن هنشيله في الآخر عشان احنا داخلين على مشروع أكبر من كده وحياة أبدية أجمل من كده ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين